مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث نتكلم عن الثالوث القدوس والابن ولاهوته ومعنى اللاهوتية في كل الأقانيم أول حاجة عايز أقولها هي إن البعض يقول في فكر التثليث موجودة في الوثنية كما لو كانت الكنيسة أخذت التثليث من قصة إيزيس وأوزوريس وحورس طب عقيدة التثليث دي موجودة في كل بلاد العالم المسيحي مش بس مصر عشان نقول أخذناها من أوزوريس دي في كل بلاد العالم فملهاش علاقة بالحاجات دي تاني حاجة عايز أقول لكم شوية فروق بين التثليث المسيحي وبين ما يسمى بتثليث أو ثالوث أو ثلاثة في الوثنية الحاجة الرئيسية الأساسية الجوهرية إن التثليث المسيحي تثليث وتوحيد يعني ثلاثة عبارة عن واحد لكن في أي ديانة وثنية ثلاثة يعني ثلاثة ما أقدرش أقول إن إيزيس وأوزوريس وحورس واحد محدش يقول كده أبدا مش ممكن دول ثلاثة يعني ثلاثة ما اقدرش اقول كما يقال في التثليث المسيحي انا في الاب والاب فيا ما يقدرش حورس يقول انا في اوزوريس واوزوريس فيا ما يقدرش يقول زي ما ورد في يوحنا 10 30 انا والاب واحد ما يقدرش حورس يقول انا واوزوريس واحد فدول الثلاثه واحد لكن في الوثنية التلاتة تلاتة يعني في الوثنية يوجد تعدد وفي المسيحية توجد وحدة في الوثنية يوجد تعدد وفي المسيحية يوجد وحدة دي أول نقطة تاني نقطة التثليث الوثني عبارة عن تثليث عائلي زوج وزوجة وابن زوج وزوجة وابن وابن من تناسل جزداني وهذا لا علاقة له إطلاقا بعقيدة الثالوث المسيحية مفيش أب اتجوز واحدة وخلف ابن ده كلام ملهوش وجود أبدا مفيش أنثى في الثالوث مفيش زواج في الثالوث مفيش تناسل جزداني في الثالوث كل ده ملهوش وجود يبقى أول فرق الوحدة والتعدد وثاني فرق العلاقات العائلية والتناسل الجزائي ثالث حاجة ما دام في الوثنية فيه زوج وزوجة وخلفوا ابن إذا الابن ما كانش موجود قبل هذا الزواج ما كانش موجود ما دام ما كانش موجود يبقى وجوده لا ضرورة له في الثالوث مش ممكن نقول أقنوم ما كانش موجود من الصفات اللاهوتية التي تختص بالله الأزلية إن الله أزلي وإن الله واجب الوجود واجب الوجود أو موجود بالضرورة فلو كان الابن ليس أزليا لأن ليه وقت اتولد فيه وقبل ولادته ما كانش موجود يبقى مش إله ويبقى مش واجب الوجود ومش موجود بالضرورة واضحة النقطة دي ولا عايز شرح؟ دي في التثليث الوثني لكن في المسيحية مش ممكن في الوثنية كل واحد قائم بذاته كل واحد قائم بذاته منفصل عن الآخر يعني إيزيس أوزوريس حورس كل واحد شخصية قائمة بذاتها منفصلة عن الآخر في المسيحية في بعض يكونون واحدا هنا بقى نقطة أحب أشرحها في الابن بالنسبة للثالوث الوثني الوثني وبالنسبة للمسيح بالنسبة لأي ابن في الدنيا دي كلها بتناسل جدا يعني أي ابن جسم بينفصل عن جسم ويكون له كيانا خاصا قائما به يعني الواد بعد ما يخرج من بطن امه ما يرجعش لبطنها تاني بقى كيان قائم بذاته منفصل عن الكيان الذي خرج منه لكن بالنسبة للابن في المسيحية أنا في الآب والآب فيا وأنا والآب واحد مش ممكن تبقى كده شوفوا عشان حكاية الابن دي عايز أشرح لكم أنواعا من البنوة أنواع من البنوة وبعدين نخش في البنوة المسيحية في اللاهوت كلمة ابن تطلق على الابن من التناسل الجزداني ابن من رجل وامرأة من ذكر وأنثى ده أول نوع وده معروف ليكم كلكم البنوة أيضا قد تطلق بالنسبة للزمان أو للمكان بالنسبة للمكان زي ما تقول ابن البلد ابن ايه البلد أو زي ما تقول ولاد حتتي هو منتسبين بنوة لإيه لمكان أو زي ما تقول أبناء النيل منتسبين لمكان أو زي ما تقول أولاد الشوارع منتسبين لمكان مش أبناء أو زي ما تقول ابن السبيل منسوب لمكان يعني بالانتماء لمكان بتسمى بنوة أما انتساب للزمان تقول أبناء هذا الجيل ده حتى الكتاب بيقول أبناء هذا الجيل أحكم من بن لاهوت يعني أبناء الجيل أبناء هذا الدهر أبناء القرن العشرين ممكن بنوة لفكرة زي ما تقول مثلا أبناء الثورة أبناء الإيه؟ الثورة حتى في ال... في التسبيحة تقول قوموا يا بني النور قوموا يا إيه؟ يا بني النور في بنوة أخرى بنوة روحية زي ابنه في الإيمان ابنه في المعمودية ابنه في الاعتراف ابنه الروحي أو أب روحي يوحنا البتول يقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وهو بتول أولادي بنوة روحية بولس الرسول يقول على تيموساوس ابني الحبيب يقول على تيتوس الابن الصريح في الإيمان وبولس كان بتقول في بنوة من جهة السن زي ما بطرس الرسول يقول تسلم عليكم المختارة التي في بابل ومرقس ابني وما كانش ابنه بالجسد من جهة السن يعني زي والده في بنوة طبيعية يعني ايه بنوة طبيعية زي ما نقول النار تلت حرارة النار ايه تلت حرارة باستمرار النار تلت حرارة من طبيعتها أو زي ما نقول العقل يلد فكرا من طبيعته وعن هذا النوع الأخير أريد أن أتكلم البنوة في الثالوث القدوس زي بنوة الفكر من العقل بنوة طبيعية العقل يلد فكرا مساويا له في الجوهر إن كان عقل ذكي يلد فكرا ذكيا إن كان عقل ممتاز يلد فكر ممتاز إن كان عقل عبقري يلد فكر عبقري إن كان عقل على قده يلد فكر على قده مساوي له في الجوهر واضحة النقطة دي شوفوا بقى العقل لما يلد فكر يحصل ايه العقل يلد فكر الفكر يخرج من العقل وما يزال موجودا فيه يخرج منه وهو لسه جواه بقى انت لما تفكر فكره والفكره تخرج من عقلك قم تخرج يعني انفصلت وعقلك ما يبقاش فيه الفكره ده بتخرج وهي لسه قاعده الفكر يخرج من العقل وينط في كتاب والكتاب يعبر بحار ومحيطات ولسه برضه جوه العقل يبقى خرج من عقله وعبروا المحيط ولسه جوه عقله خروج بغير مفارقة وخروج بغير انفصال هذا الفكر فكر يخرج منك ويخش في فكر إنسان تاني ومع انه خرج منك ودخل في فكر انسان تاني لسه جوه عقلك والا يبقى كل فكر ت- تقوله لحد تنساه ده مش معقول ما زال موجود في عقلك هكذا الابن خرج من الاب ولا يزال موجودا في الاب من عند الاب خرجت واتيت العالم وفي نفس الوقت انا في الاب والاب فيا ومن راني فقد راى الاب زي النار تخرج من الحرارة وما تزال النار جوه الحرارة والحرارة جوه النار يعني ما فيش نار بدون حرارة أبدا لما تخرج منها الحرارة النار هتبقى حتة تلج برضه هتفضل نار مرة كنت بكلم إحدى الشخصيات الكبيرة جدا عن الثالوث وبعدين بيسأل بيقول إزاي ثالوث وإزاي واحد قلت له نحن نؤمن بإله واحد ولكننا من جهة الثالوث نتكلم عن تفاصيل الذات الإلهية عن تفاصيل الايه؟ الذات الإلهية ذات إلهية لها عقل ولها روح والله بعقله بروحه كيان واحد الذات الإلهية يخرج منها العقل الكلي الذي يدبر الكون كله والروح الكلية التي تعطي حياة للكون كله ومع ذلك الذات الإلهية بعقلها بروحها كيان واحد كما أن النار تتولد منها حرارة وينبثق منها ضوء والنار بحرارتها وضوئها كيان واحد كما انك انت كانسان كما انك انت كانسان لك ذات انسانيه وعقل وروح وذاتك وعقلك وروحك كيان واحد بهذا الشكل يمكن ان احنا نفهم حقائق لاهوتيه كثيره يعني مثلا تقرا في يوحنا في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الله الكلمه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان عايز اعلق على الايتين دول في الحقيقه كلمه الكلمه لا تدل على عمق ال- الكلمه اليونانيه لوجوس انا زي ما قلت البعض لما باجي أصلي إنجيل باكر في صلاة باكر بقول في البدء كان اللوجوس واللوجوس كان عند الله وكان الله اللوجوس تقول لي يعني إيه الكلام ده هقول لك يعني إيه بسرعة هقول لكم تفسير يوناني بسيط ما تتضايقوش منه يعني إن ما عجبكوش آه، مروا عليه بس التفسير كده كلمة λόγος اللي ترجمت بالكلمة جاية من الفعل λέγω باليوناني يعني ينطق ومنها logic بالإنجليزي يعني منطق و logic يعني منطق مش معناها pronunciation النطق العادي وإنما المنطق هو نطق معقول أو عقل منطوق به نقولها تاني المنطق المنطق هو عقل منطوق به او نطق معقول يعني فيه النطق والعقل معا لو كان نطق بس ما يبقاش منطق ولو كان عقل بس من غير ما تنطق ما بقاش منطق فهو نطق معقول او عقل منطوق به ولذلك لما تيجي لتفسير كلمة اللوجوس بالظبط يعني اللوجوس يبقى عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل يبقى معناها إيه؟ عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل طب إيه بقى كل شيء به كان؟ كل شيء بعقل الله الناطق وبنطق الله العاقل ما خرجتش تقول لي يبقى مين اللي خلق العالم الاب ولا الاب اقول لك الاب خلق العالم بالابن زي ما تقول واحد حل المساله بعقله يبقى مين اللي حلها هو ولا عقله هو حل المساله وعقله حل المساله وهو حل المساله بعقله وهو وعقله حاجه واحده مش ماشي كده عشان كده تجد في الرسالة إلى العبرانيين هذا الذي به خلقت العالمين به بحد غريب بعقلك الله بعقله خلق العالم الله بنطق العاقل بعقله الناطق خلق العالم كل شيء به كان وبغيره لم يكن ثم كان نخش بقى في أزلية الابن كلمة أزلي يعني لا بداية له يعني غير مخلوق أنا متأكد تماما مليون في المية إن أريوس ما كانش فاهم الثالوث بالمعنى السليم لما يقول الابن مخلوق والابن ده عقل الله الناطق يبقى عقل الله مخلوق يعني مر وقت كان الله بدون عقل وبعدين خلق لنفسه عقلا مر وقت كان بدون عقل دي ما لا تعقل وخلق لنفسه عقل ما تعقلش لأن إذا كان بدون عقل فبأي عقل يخلق لنفسه عقلا ما خلق العقل عايز عقل ومش ممكن أبدا نقول كان بدون عقل ما يبقاش إله إذا الله بعقله موجود منذ الأزل ما دام موجود منذ الأزل يبقى ما نقولش الابن مخلوق كون إن نقول ابن مخلوق ده يدل على إنه مش فاهم الثالوث فاهمه إزاي؟ وهكذا مقدونيوس لما قال الروح القدس مخلوق إذا كان الروح القدس هو روح الله فكان فهل كان الله بدون روح في وقت من الأوقات؟ أمال حي إزاي؟ ما حي بروحه وإذا كان بدون روح إزاي يخلق لنفسه روح وهو من غير روح ما اللي يقول لك كده قول له روح بعيد عني كلام مش معقول إذا الله أزلي بعقله بروحه روح الله أزلي وعقل الله أزلي من الصفات الإلهية الوجود في كل مكان الله موجود في كل مكان عقل الله في كل مكان روح الله في كل مكان دي صفات إلهية عشان كده الابن قال إيه قال في كلامه مع نيقوديموس في يوحنا 3 13 بيقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء فهو نزل من السماء وما زال موجود في السماء لأنه ممكن أن يوجد فيها وفي كل مكان في نفس الوقت بس موجود على الأرض بطريقة منظورة وموجود في كل مكان بطريقة غير منظورة وموجود في السماء بطريقة غير منظورة لكن موجود في كله الصفات الإلهية هي لكل الأقانيم صحيح نقول الله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه لكن الصفات الأزلية الإلهية موجودة في كل مكان يعني ايه الصفات الإلهية عايز أشرح لكم النقطة دي علشان تكونوا فاهمينها يعني فهم مظبوط صفات الله تنقسم إلى نوعين نوع منهم يشترك فيه مع خليقته أو بعض خليقته ونوع خاص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد يعني ممكن تقول الله عادل وفي بشر عادلون لكن الفرق بين العدل عند الله والعدل عند الناس ان العدل عند الله عدل مطلق وغير محدود هكذا في كل الصفات تقول الله محب وفي بشر محبون لكن المحبة عند الله غير المحبة عند الناس يقول الله جميل وفي بشر يتصفون بالجمال الله حكيم وبشر يتصفون بالحكمة الله عنده معرفة والبشر يتصفون بالمعرفة طب ايه الصفات اللي عند ربنا بس وايه الفرق بين الصفات اللي موجودة عند الله والناس من ضمن الصفات الخاصة بالله وحده إن الله أزلي أزلي يعني لا بداية له كل المخلوقات لها بداية حين خلقت قبل كده ما كانتش موجودة يبقى الله أزلي ولا يوجد كائن آخر أزلي إلا الله وحده دي صفة الله خالق لا يوجد بشر خالق كل ما يستطيع البشر ان يكون صانعا لا خالقا او مكتشفا لا خالقا لكن الخلق من شان الله وحده فصفه من صفات الله انه ازلي وصفه من صفات الله انه ايه خالق صفه من صفات الله انه واجب ضرورة أو موجود بالضرورة مفيش كائن آخر موجود بالضرورة يعني الدنيا دي كلها مر وقت ما كانتش موجودة مش ضروري تكون موجودة ربنا من صلاحه خلقها لكن قبل ما تخلق ما كانتش موجودة يبقى مش موجودة بالضرورة كل الكائنات الملائكة مر وقت ما كانش فيه ملائكة وربنا خلق ملائكة فالملائكة مش موجودين بالضرورة البشر مش موجودين بالضرورة مرة وقت ما كانوش موجودين لكن الله هو اللي لا واجب الوجود واجب الوجود أو موجود بالضرورة لأنه على الأقل التفسير الوحيد لوجود باقي الكائنات يعني التفسير اللي, اللي مفسر به وجود كل الكائنات هو وجود إله خلق كل الكائنات هذا الضرورة اللي لابد منها حاجة تاني من صفات الله وحده أنه غير محدود كل مخلوق محدود لكن الله هو الكائن الوحيد غير المحدود كلمة غير المحدود تجرنا إلى صفات أخرى من صفات الله يعني مثلا موجود في كل مكان ولا يحده مكان وموجود قبل المكان لخبطتكم دي المهم موجود في كل مكان دي سهل عليكم مفيش كائن موجود في كل مكان فالله موجود في السماوات وموجود على الارض وموجود ما بينهما وما تحت الارض ولا يحد مكان كل كائن محدود بمكان الله قادر على كل شيء ما فيش كائن قادر على كل شيء ابدا القادر على كل شيء لوحده هو الله مهما جبت قوه من القوات اكبر قوه هتكون اما رئيس الملائكه ولا رئيس الشياطين برضه مش قادر على كل حاجه ما هو لو واحد قادر على كل شيء يبقى قادر على ربنا وطبعا مش ممكن حد يقدر على ربنا يبقى مفيش حد قادر على كل شيء ودي اللي بنثبت بيها وحده الله نقول نقول لو وجد الهان او ثلاثه يبقى كل واحد فيهم قادر على كل شيء ولا مش قادر لو واحد فيهم قادر على كل شيء يبقى قادر على الالهين الاخرين يبقوا مش اله ما دام حد قادر عليهم يبقى لابد من وجود واحد هو اللي قادر على الكل ولذلك حكاية بتوع زمان اللي يقول لك إله للخير وإله للشر كلام مش معقول لأن لو وجد إله خير وإله شر كل واحد من دول قادر على التاني ولا مش قادر لو كان كل واحد مش قادر على التاني يبقى هما الاتنين مش آلهة ولو واحد فيهم قادر على التاني يبقى هو الإله الوحيد والتاني مش إله فما فيش غير إله واحد دي صفات إلهية خاصة بالله وحده طب نشوف الصفات النسبية التي توجد في الله وفي البشر أو بعض المخلوقات الأخرى بنسبة معينة يعني. هديكوا صفة المعرفة مثلا عند الله والناس وعدوا معايا الفروق واحنا ماشيين في السكة الله يعرف والناس بتعرف ايه الفرق الفرق ان أقدر الناس في المعرفة زي ما جم يتكلموا عن أعلم العلماء يقول لك يعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء وهذا التعبير أيضا خاطئ لأن ما فيش حد يعرف شيء عن كل شيء وما فيش حد يعرف كل شيء عن شيء زي ما كنت بتكلم في الموضوع ده في مكان آخر وبعدين قلت لهم خدوا مثلا إنسان يقول لك أنا واخد دكتوراه في العلوم تقول له تعرف كل العلوم يقول لك لا متخصص في علم الحيوان تقول له تعرف كل شيء عن علم الحيوان يقول لك لا أنا متخصص في الحشرات تقول له تعرف كل شيء عن الحشرات يقول لك لا أنا واخد الدكتوراه في النحله تقول له تعرف كل شيء عن النحل تعرف عدد النحل اللي في الدنيا دي كلها عدد الملكات اللي في النحل اللي في الدنيا دي كلها عدد الكميات العسل النحل اللي طلعته النحل في كل الدنيا عدد اللي ماتوا من النحل واللي فاضل اماكن وجود النحل وكل مكان موجود فيه قد ايه مش ممكن ومع ذلك يقول لك دكتوراه في العلوم أقصى ما يمكن إن إحنا نقوله إن الإنسان يعرف بعض الأشياء عن بعض الأشياء وبس كده يعرف بعض الأشياء عن بعض الأشياء أما الله فيعرف كل شيء عن كل شيء دي أول صفة يعرف كل شيء عن كل شيء تاني حاجة معرفة الله معرفة يقينية لكن معرفة الإنسان على حسب ما يصل إليه يعني وجايز تثبت الأجيال إن الكلام ده مش مظبوط ياما في نظريات جديدة غيرت نظريات قديمة عدلت فيها أو زودت أو نقصت إلى آخره ثالث نقطة الانسان يعرف بوسائط لكن الله يعرف بدون وسائط يعني انت بتعرف باجهزه طبيب عايز يشوف حالتك من جوه يقول لك اعمل لي كشف اشعه اعمل لي تحليل اعمل لي منظار تقول له من غير الاشعه من غير التحليل من غير المنظار ما تبقاش دكتور بيعرف بالاجهزه وإذا مستشفى خلت من الأجهزة تتحول من مستشفى إلى مقبرة مش ممكن يقدروا يشتغلوا بدون أجهزة لو واحد يخش يشوف وزنه يشوف وزنه بدون جهاز يبص له كده يقول له أنت كذا كيلو أجهزة المقاييس وأجهزة المكاييل وأجهزة الأشعة والأجهزة الطبية وكله أجهزة الإنسان ما بيعرفش بدون أجهزة ده انت ما تعرفش دي طولها كام سنتي غير بجهاز بمسطره مثلا من غير كده ما تعرفش كله باجهزه وادوات الله يعرف بدون اجهزه ولذلك ايضا معرفه الله معرفه مباشره ومعرفه الانسان معرفه تدريجيه خطوه توصل لخطوه صل- لغايه لما يصل للاخر لكن الله يعرفها مره واحده بدون خطوات بدون اجهزه وبدون ايه خطوات انت مش لما بتخش المعمل مثلا بتقول خطوات العمل اول خطوه ثاني خطوه ثالث خطوه ربنا مش محتاج لخطوات يعرفها على طول الانسان ما بيعرفش غير ساعات بالتجارب يعني مثلا ناس إيه عايزين يكتشفوا بترول لازم يعمل حفريات لغايه لما يشوف فيه ولا ما فيش وجايز يطلع ما فيش بعد التعب ده كله لكن ربنا يقول لك في الحته دي في بترول يبقى في الحته دي في بترول لا محتاج لجهاز ولا محتاج لتجارب ولا محتاج لحفريات صفه اخرى الانسان يعرف الظاهرات والماديات والله يعرف الخفيات وغير المنظورات ما يرى وما لا يرى انت تعرف الخفيات مش ممكن ولذلك الله يعرف فكر الانسان ونيات الانسان ومشاعر الانسان كل الخفيات داخله فكرا وقلبا وروحا معرفه الانسان على الظاهرات فقط لكن الخفيات لا نقطة تاني الله يعرف طبائع الأشياء لأنه هو الذي أعطاها طبائعها يعني إيه مثلا يعني أنت تعرف إن فيتامين سي مثلا له فائدة كذا كذا ودوراء ونزلات البرد وغيره ربنا مش يعرف دي ده ربنا هو الذي أعطاه هذه الخاصية يعني يعرفها لأن هو اللي أعطاه إيه الخاصية دي انت تعرف مثلا ان المكان ده فيه بئر بترول ربنا يعرف دي لان هو اللي حط فيه البترول يعني انت بتعرف اللي بيحصل لكن ربنا هو اللي عامل اللي بيحصل انت تعرف ان المغناطيس ممكن يجذب الحديد ربنا هو الذي اعطى المغناطيس خاصية الجاذبية مش بس بيعرف بيعرف الخاصية ده هو اللي أعطاه الخاصية فمعرفة الله معرفة غير محدودة لكن معرفة الإنسان محدودة لو دخلنا في باقي الصفات هنصل لكده هنصل لكده واحد يدرس أعضاء الإنسان وكيف تسير الأجهزة اللي جوه الإنسان جهاز التنفسي ازاي بيمشي الجهاز الدوري ازاي بيمشي الجهاز العصبي ازاي بيمشي ربنا هو الذي أعطى هذه الأجهزة هذه الخاصية وهو الذي حدد لها كيف تمشي دي المعرفة معرفة الخالق غير معرفة المخلوق ومع ذلك نقول صفة مشتركة صفة مشتركة هي ابني أهو زي واحد يعرف واحد من ملايين الملايين وبرضه الكلام ده ما ينطبقش لأن ربنا غير محدود ولذلك في كلمة قالها بعض اللاهوتيين وهي كلمة فيها الكثير من الحق والصدق عارفين قال إيه؟ قال إيه؟ قال ما من مرة تكلمت اللغة عن اللاهوت إلا وقصرت في التعبير ما من مرة تكلمت اللغة عن اللاهوت إلا وقصرت في التعبير الله فوق التعبير ده إحنا على كل ما ورثناه من التراث القديم ومن الوحي الإلهي نفسه ومن تعليم الإنجيل ومن كله لخص حياة بولس الرسول في قوله نحن نعرف بعض المعرفة بنعرف ايه لكن حين ذاك بعدين هنبقى نعرف اكتر من كده فكركم بعد ما نخلع الجسد ونبقى في عالم الروح في العالم الاخر هنعرف كل حاجه لا ابدا برضه الانسان هيفضل محدود والله غير محدود تعرف بعض المعرفه كل شويه ربنا يديك شويه معرفه شويه معرفه لغايه ما تقول له يا رب كفانا كفانا انا مش قادر احتمل قد كده قلب الصغير مش قادر يحتمل حاجه من الله محدود يقول لك طب اوسع قلبك اوسع قلبك ويقعد يوسع قلبك وقلبك ياخد معرفه اكتر وقول له بس لحد كده مش قادر وبعدين يوسع لحد امتى تعرف هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك زي ما جاءت في يوحنا 17 آية 3 دي ربنا الأقانيم متساوية في الصفات الإلهية لكن لها خواص يعني مثلا خاصية الحياة للروح خاصية المعرفة للابن إلى آخره نكتفي بجزء اللاهوتي ده وندور على جزء تاني ولا ندور على مروح المروح